بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي ومع شمس يوم جديد ساطع على المحروسة بإذن الله بالأمن والأمان بالسلم والسلام بالسكينة والطمأنينة والرخاء يتجدد اللقاء مع القلب في الصحة والمرض مع الدوران مع السريان مع السريان مع الشريان مع الدعامات مع الجلطات مع الصمامات مع كل ما هو جديد ومفيد في طب القلب والحقيقة حالة النهاردة مهمة جدا في توقيتها ومهمة جدا في موضوعها وهي عن وباء يصيب المجتمعات وخاصة المجتمعات بتاعتنا في الوقت الذي تقل فيه نسبة المدخنين في العالم تزداد نسبة المدخنين في مصر والبلاد العربية وتتعدد شرائح المدخنين ويمكن يحضرني كلمة قلتها قبل كده ولا أمل من تكرارها لأنها تلخص البعد السياسي للسجاير عندما قيل لجون ماكين أحد صناع السياسة الخارجية الأمريكية وكان مرشحا في السباق الرئاسي الأمريكي من قبل قيل له إن صادرات أمريكا إلى إيران وهي بلد إسلامي بغض النظر عن التحفظ على بعض العقائد بتاعته لكن وصلت صادرات أمريكا إلى إيران من التبغ الطباق المادة التي تستخدم في عمل السجاير مليار دولار سنويا قال لهم دعنا نصدر لهم الموت دعنا نصدر لهم الموت فاعتبر أن تصدير السجاير ده تصدير للموت والحقيقة هي موت بطيء أو موت محقق والمولى عز وجل يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وهي إلقاء إلى التهلكة والمصطفى يقول لا ضرر ولا ضرار ففيها ضرر لنفس وضرار للغير وفيها يعني مشاكل كتيرة جدا هستعرضها في الدقائق القادمة تاريخ السجاير يبدأ يمكن من قبل الميلاد بس كانوا بيدخنوا بطريقة أخرى لكن الطباق الحديث أو التبغ ده اكتشفه مكتشف الأمريكيتين كريستوفر كولومبوس يعني في القرن الخمستاشر القرن الخمستاشر اه تم اكتشافه وكانت في كوبا وكانوا بيدخنوها عن طريق أنابيب اسمها tobacco فاتنقل الاسم بتاع ال tobacco وتسمت بيه اللي هو نبات اه التبغ tobacco دي كانت الأنبوبة ونقلها إلى أوروبا واللي نقلها إلى فرنسا السفير الفرنسي في لشبونة البرتغال وكان اسمه نيكوت جان نيكوت عشان كده سموا المادة الرئيسية اللي هي نيكوتين نسبة إلى نيكوت كان بيهديها للملكة الفرنسية في الوقت ده وبعد كده انتقلت من أوروبا إلى العالم الثالث ومصر والحقيقة مصر يعني دايما بتجدد وتجود فاحنا عملنا طرق حديثة جدا للتدخين وهي الشيشة بأنواعها المختلفة وأصبحت الشيشة المصرية دي علامة رئيسية وعشان كده أنا خليت حلقة النهاردة عن التدخين قبل رمضان لأن في الوقت الذي جعل من أجله الصيام أو رمضان جعل شهر للتقرب احنا جعلناه شهر للخيمة الرمضانية اللي أنا بسميها الخيبة الرمضانية شيشة فيها طبعا عنصر أساسي ومكون رئيسي عملت حلقة النهاردة عن التدخين لأن رمضان فرصة للي هو ناوي يقلع عن التدخين انت قدامك دلوقتي حوالي 17 يوم تقدر تدريجيا تقلل وفي رمضان تنقطع نهائيا لأن احنا هنصوم من أطول شهور الصوم اللي يعني يمكن تزيد عن 17 ساعة صيام يوميا فدي فرصة ان انت خلاص السبع ساعات اللي باقيين ان انت ما تدخنش لما نشوف مكونات السيجارة ونعرف مشكلاتها اكيد ناس كتير جدا اتمنى بعد الحلقة دي تنوي الاقلاع عن التدخين فورا السيجارة فيها 4000 مادة مسممة وسواء خدتها في السيجارة العادية او في السيجار أو في المعسل أو في الشيشة بأي طريقة هي نفس المكونات 4000 مادة سامة منها 40 مادة مسرطنة 40 مادة مسرطنة الأرقام دي مهمة جدا وسبع مواد على الأقل بتعمل أكسدة أو تصلب لشرايين القلب وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الجلطات في الشريان التاجي وفي جلطات الشرايين المخ وجلطات الشرايين الطرفية عملية التصلب وعملية التجلط دي جزء رئيسي منها عملية الأكسدة أو الصدأ صدأ وقلنا الحديث المعجز الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وإن الحديد يصدأ داخل الأوعية الدموية وده اكتشاف حديث لكنه مذكور عندنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا السجائر ممكن تؤدي إلى أزمات قلبية في ناس يقول لك طيب أنا لسه صغير يعني ممكن لما أكبر يجي لي لا صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية يعني الواحد بيمر في العناية المركزة بيلاقي شباب في الريعان في عمر الظهور وعندهم أزمات قلبية بسبب التدخين وأنا عملت بحث على نسبة أول أكسيد الكربون اللي هو العادم الرئيسي في السجاير في شريحة من الناس اللي بيجيلهم أزمات قلبية لقيته مرتفع جدا ولاحظت ان هو حتى سميتها متلازمة سائقي التاكسي taxi driver syndrome يعني في وقت من الأوقات كنت أمر في العناية المركزة في معهد القلب ألاقي نص الحالات تقريبا سواقين تاكسي حتى بقيت أسأل أقول له أنت سواق تاكسي يقول لي عرفت منين يعني بقت عالية جدا نسبة أزمات القلب فيهم لأنه مدخن كثيف التدخين وطول النهار أيضا معرض للعادم بتاع اللي هو العربيات وكده اللي هو عادم الاحتراق غير الكامل للبنزين والملوثات البيئية فهو معرض للتلوث البيئي بالإضافة إلى السيجارة يعني هو معرض للتلوث الداخلي عن طريق السيجارة معظمهم الناس بيبقوا بيدخنوا بكثافة وبشراهة كبيرة جدا وفي نفس الوقت معرض للضغوط العصبية من المرور البشع اللي هو تقريبا بيوصل لدرجة الشلل في أوقات الذروة وفي نفس الوقت بيتعرض لجرعة عالية جدا من العادم ومنها أول أكسيد الكربون والرصاص الناس دي لقيت عندها أزمات قلبية حتى سميتها taxi driver syndrome اللي هي متلازمة سائق التاكسي تلاقيه صغير في السن وتلاقيه جاي بأزمة قلبية في سن صغيرة جدا وتلاقي ما عندوش لا ضغط ولا سكر ولا الدهون عالية لكن مجرد ان هو مدخن شره التدخين وفي نفس الوقت معرض للتلوث البيئي فترة طويلة من النهار لما برضو نتكلم عن السجاير لا ننسى أن نقول أن هناك التدخين الإيجابي والتدخين السلبي أو التدخين بطرف بيد الآخر بيسموه بالإنجليزية second hand smoke التدخين بيد عمرو لا بيدي يعني هو واحد قاعد بيدخن لك والتدخين السلبي أسوأ مما كنا نعتقد يعني الناس كانت فاكرة ان انت بتتأثر اه بتتعب بطريقة بسيطة لكن لقينا ان اللي هو المدخن السلبي اللي هو قاعد جنب واحد مدخن في مكان مغلق كل ثلاث سجاير يعني 30% كل ثلاث سجاير بياخد سيجارة نسبة 30% بيتأثر بالمدخن الإيجابي أيضا في نوع اسمه third hand smoke اللي هو التدخين بالطرف الثالث مش الطرف الثالث بتاع المظاهرات عندنا لا التدخين الثالث ده لما واحد بيدخل مثلا أوضة مغلقة وبقايا التبغ وبقايا السجاير بتلزق في الملايات في المخدة في المفروشات في الكراسي في الفوتيهات بعد كده اللي بيجي بي برضه بينوبوا من الحب جانب قصدي من الكره جانب لأن أنا لأنني أعتقد أن نشر التدخين هو نشر للكراهية وليس نشر للحب ويمكن دائما بفتكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم على جليس السوء عندما قال كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة بطبقه دايما على المدخن اللي هو قاعد جنبك هو إما أن يحرق ثيابك تيجي طافية كده من السيجارة تحرق اللبس بتاعك أو تجد منه ريحا خبيثة وأي ريح أخبث من السيجارة اللي فيها المواد اللي هي المسرطنة ل 40 مادة مسرطنة و4000 مادة سامة وسبع مواد بتعمل تصلب في الشرايين وأزمات قلبية ويمكن الناس هتتخض لو قلت لها ان مثلا فيه الارسنيك اللي هو بيستخدم في سم الفيران وفي مواد بتستخدم في الاسفلت في الشارع في مواد الامونيا اللي بتستخدم كمطهرات للحمامات وفي مواد يعني وشوائب كثيرة جدا كلها مسرطنة وتؤدي الى ازمات قلبية وسيجارة الصباح دي اخطر سيجارة اللي هو بياخدها على معدة فاضية يعني يقول لك ايه لا انا الصبح لازم ابدأ بالسيجارة عشان اجرح الصيام بتاعي واحنا داخلين على رمضان برضه يقول لك ايه لازم افطر على سيجارة وانا كتبتها مرة في الاهرام منذ سنوات سيجارة الصباح زائد فنجان قهوة صباحية يساوي أزمة قلبية يعني القهوة لوحدها ممكن تكون لها فوائد إذا اتخذت يعني بكميات معقولة لكن السيجارة مع القهوة بتظهر أسوأ ما في القهوة وتؤدي إلى أزمات القلب في واحد يجي يقول لي طب أنا بدخن بس كمية قليلة طيب إزاي أنت هتحطني في نفس الحزمة مع المدخن كثيف التدخين الحقيقة المدخن كثيف التدخين برضه عشان نقول التعريف بتاعه للناس اللي مش عارفة احنا زمان كنا بنقول 20 سيجارة لمدة 10 سنوات أو 10 سجاير لمدة 20 سنة يعني 200 اضرب 20 في 10 يطلع 200 بنسميه ال smoking index او ال risk index اللي هو دلالة الخطورة في التدخين الحقيقة الرقم ده نزل كتير جدا وصل ل 100 يعني 10 سجاير لمدة 10 سنوات او 20 سيجارة لمدة خمس سنوات او خمس سجاير لمدة 20 سنة المهم الناتج يطلع 100 في الحالة دي يبقى ده عرضة لأزمات القلب حتى سيجارة واحدة ممكن تعمل أزمة قلبية احنا لقينا لو ما بنشوف حجم الجلطة وتأثيرها على عضلة القلب في الشريان التاجي بنلاقي اللي هو الواحد اللي خد نفس واحد من سيجارة بتلاقي حجم الجلطة بتاعه أكبر والتأثير على عضلة القلب أشد مهم جدا واحنا بنتكلم عن التدخين في بلد محدودة الموارد نعرف الأرقام عندنا الأرقام عندنا مزعجة جدا ويكفي أن تعرف أن احنا 4 مليار علبة سجاير سنويا اضرب 4 في 20 يطلع 80 مليار سيجارة وبننفق على السجاير والمشاكل التي تنتجها السجاير حوالي 7 مليار جنيه دي كفيلة لتحسين ميزانية الصحة إلى أعلى الدرجات وعندنا شرائح من المدخنين مش موجودة في أي حتة في الدنيا يعني عندنا أطفال مدخنين يعني سنهم أقل من 10 سنوات الرقم بيزيد عن 70 ألف طفل مدخن حسب إحصائيات المركز المصري لمكافحة التدخين وأقل من سن 15 سنة عندنا حوالي نصف مليون طفل مدخن دي أرقام مزعجة وتدق ناقوس الخطر للأسرة وللمدرسة وللجامعة وللمجتمع كله وللسلطة السياسية أن تلتفت إلى التدخين اتصال اتصال السلام عليكم وعليكم السلام من فضل حضرتك يا دكتور جمال نعم. أنا عندي 50 سنة وباخد برشام ضغط 50 سنة؟
ايدي اليمين ورجلي اليمين برضو حاسة انها تقيلة شوية صوابع رجليا وكتفي بيألمني جامد جدا ما بقدرش ارفع ايدي مش عارفه اعمل ايه يعني اروح اعمل بتعالجي من الضغط بتقولي باخد برشامتين ضغط واحده الصبح وواحده بالليل الضغط بتاعك كام هو في المعتاد مع البرشام بيبقى مظبوط جدا 140 على 80 120 على 80 كويس مع البرشام بيبقى مظبوط يعني التقل ده حديث اه بقالي حوالي 3 ايام 4 بس كده وفي تقل في صدرك برضه لا لا بس كده طيب هو كتفي بس مش قادره ارفع كتفي يا دكتور ولا سوق حتى آه. وطبيعه عملي هي واقفه واقفه على طول يعني فمش قادره طبعا الم شديد في رجلي وفي رجلي واحده وكتفي ف يعني واخده ناحيه من الجسم يعتبر يعني اه طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك يعني طبعا مع ضغط الدم بهذا الشكل بتاخد له برشامتين في اليوم وبدا يحصل تقل في ناحيه من الناحيتين لازم يتعمل فحص الاعصاب وهنشوف شرايين الرقبة ويمكن نعمل فحص بالكمبيوتر على المخ وربنا يسهل ان شاء الله تطلع الحاجات سلبية لكن مهمة جدا معرفة تأثير الضغط على الجهاز العصبي ان احنا بنهتم جدا في الضغط بحاجة اسمها ال target organ اللي هي الاعضاء المهمة اللي ممكن تأثر بضغط الدم واهمها على الاطلاق المخ والقلب وقاع العين والكلى دي اهم الحاجات اللي بتظهر بالاضافة الى الشرايين الطرفية فمهم جدا العرض على طبيب متخصص في الأعصاب ويمكن تحتاجي تعملي حاجات تانية تحاليل لمعرفة عوامل الخطورة الأخرى يعني دلوقتي حسب آخر قائمة طالعة ولوائح إرشادية من جمعية القلب الأوروبية أي واحد عنده ضغط الدم بقاله فترة لازم يعمل شوية تحاليل لازم السكر لازم الكوليسترول لازم وظائف الكلى لازم الصوديوم لازم البوتاسيوم لازم يعرف الشرايين الطرفية شكلها إيه عشان يقدر يظبط الحالة بتاعته اتصال جديد ام محمود ايوه يا دكتور السلام عليكم علي صوتك شويه يا ام محمود عليكم السلام يا دكتور عامل ايه علي اتفضلي حضرتك انا بقالي يومين كده صدري عندي نغزه في صدري الشمال عندي كام سنه عندي 38 33 سنه وحضرتك من امبارح وانا دراعي الشمال واقف وفيه الم في ظهري من ورا يعني في نغزه في صدرك ودراعك الشمال ونغزه في ظهرك ايوه حضرتك مع بعض اه الضغط اخباره ايه النهارده دراعي الشمال واقف مش قادره اعمل بيه حاجه الضغط اخباره ايه لا الحمد لله ما عنديش السكر لا الحمد لله في تاريخ عائلي بالنسبه للقلب لا حضرتك ما عندناش حد عنده خالص الموضوع ده طيب الوجع ده بيجي وبيروح ولا ثابت والله حضرتك انا حاسه بضخه النهارده كده وحاسه ان عينيا مزغلله لازم تعملي رسم قلب عشان نطمن ان الازمه دي او الوجع ده ملوش علاقه بالقلب ان هو وجع الصدر او نغزه في الصدر هو عاده النغزه دي بتبقى سلبيه باذن الله يعني أيوة. لكن ارتباطها بالكتف الشمال مع الظهر لازم نشوف هل مصدره القلب ولا لا ممكن تكون بس شويه تقلص بسيط في الشرايين أيوة. وتبقى حاجه سهله لكن لازم نعمل فحص القلب رسم قلب عشان نطمن ان مفيش حاجة في يعني القلب ان شاء حضرتك الله اعمل رسم قلب ضروري يعني اه لازم تعمل رسم قلب وتقيس الضغط بتاعك وان شاء الله تطلع حاجات سلبية مفيش منها اي قلق باذن الله طب ماشي يا دكتور.
اتفضل نرجع تاني لموضوع حلقة النهاردة وعن الظاهرة الخطيرة اللي هي انتشرت في مصر وبصفة وبائية وفي البلاد العربية وبقالنا يعني مستوى عالي في ال- في العالم كله على آه، آه، التقدم في التدخين يعني هم بره كل سنة آه، بيزفوا إلى أنفسهم خبر أن نسبة المدخنين بتتراجع في أمريكا وأوروبا إحنا للأسف بتزيد يعني الناس اللي هم اكتشفوا آه، التبغ واللي هم بدأوه بيقللوا الاستخدام بتاعته واحنا للاسف بيزيد الاستخدام عندنا للتدخين بكل الصور المختلفه ونبدع ونجود آه، زي ما انتم شايفين الصوره مثلا يعني دي الرئه بتاعت واحد مدخن شايفين ازاي سوداء بينما الرئه بتاعت الشخص السليم ازاي يعني تخيلوا بقى رئه متفحمه الحويصلات الهويه فيها الكربون وفيها بقايا ال- التبغ وفيها تزيئه نتيجه الشعب الهويه المغلقه مش بس كده ده ممكن تنتهي لا قدر الله بورم واشد انواع الورم اللي هو آه، سرطان الرئة وده مرتبط ارتباط وثيق بال- بالتدخين هناك أيضا أنواع من السرطانات التانية زي مثلا الحنجرة زي مثلا ال- المثانة فالحقيقة التدخين يعتبر موت بطيء يعني أنا بعتبره هو انتحار بالبطيء التدخين يميت القلب يميت القلب العضوي ويميت القلب المعنوي لأن هو برضه آه، النيكوتين يعني هو رغم ان هو ماده موجوده داخل الجسم لكن لما الواحد بياخد كميات آه، كبيره في السجاير بيبدا ان الجسم الطبيعي بتاعنا آه، النيكوتين الطبيعي الموجود جوه بيقل افرازه وتعتمد على الماده اللي هي جايه في السيجاره بعد شويه القلب بيفقد تاثير آه، التاثير بتاعه للنيكوتين ويبدا ال- يبقى زي المدمن بالظبط يعني زمان كانوا بيقولوا عليه habituation يعني تعود اخر حاجه بيتقال ان هو نوع من الادمان للنيكوتين وعشان كده عمليه الفطام او ال- الانقطاع عن السجاير عايز عمليه فطام تدريجي ويمكن في اول اسبوعين آه، بتحتاج مثلا بدائل النيكوتين تسحبها بطريقه تدريجيه وتبدا ان انت تاخد بدائل آه، ممكن اقراص او لزقه او آه، ممكن في انواع من اللبان النيكوتين لغايه ما الجسم يعدي هذه الفتره وبعد كده ممكن آه، تنقطع تماما عن آه، مستحضرات النيكوتين سواء في السجاير او غيره. مهم جدا تعرف ان النيكوتين ضار على المدى القصير والبعيد يمكن يعمل لك تصلب في الشرايين وازمه قلبيه حاده زي ما انتم شايفين آه، الشريان التاجي اهوت او الشريان الاورطي في جلطه جواها اهوت وتصلب في الشرايين نتيجه واحد مدخن كثيف التدخين التجويف بتاعه المفروض يبقى املس ناعم زي الحرير بيفرز مواد تمنع الانقباض وتمنع الجلطات لكن مع المدخنين بتتكون الجلطات وازمات القلب بتزيد جدا في المدخنين يعني في احصائيات كثيره جدا احنا طبعا الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى لكن العلماء بيحاولوا يعني يعملوا من الابحاث والدراسات ويقارنوا بين اعمار المدخنين واعمار غير المدخنين لقينا ان كل سيجاره بتطرح من عمر الانسان حوالي سبعة دقائق شايفين بيعمل ايه في القلب يعني ممكن السيجاره تؤدي الى جلطه في الشريان التاجي وتلف في القلب كانها حرقت جزء من القلب يعني عضله القلب اللي هي اثمن عضله في جسم الانسان تلك العضلة التي تعمل على مدار الساعة لتضخ الدم والأكسجين والغذاء لكل خلية في الجسم أبدأ أنا أتلف الأجزاء بتاعتها وما يتلف من القلب من الصعب تعويضه يعني الخلايا العضلية القلبية زيها زي الخلايا العصبية المخية من الصعب جدا إعادة آه، حياة العضلة أو الخلية التالفة في القلب آه، شأنها شأن المخ تماما فده يعتبر يعني هدر من أهم عضلة وأهم ضخة في جسم الإنسان وهي عضلة القلب التي يعني تعتبر يعني شديدة آه، العمل وشديدة المثابرة آه، طوال الليل والنهار من الأسبوع الثالث والإنسان جنين في بطن أمه في ظلمات الرحم يبدأ القلب في الضخ والدوران لا يكل لا يمل يعني المخ وهو القائد بيسمح له بالراحة ليرتاح آه، بعض الوقت لكن آه، ال- القلب لا يسمح له بالراحة هو له لنصف دقيقة أو دقيقة لأن لو توقف القلب آه، لا توقفت الحياة ولو توقف نبض الحياة لا توقفت الحياة اتصال
السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور ازي حضرتك الحمد لله اتفضل دلوقتي انا مبطل السجاير بحوالي 11 شهر انت عندك كم سنة
آه، 37 سنه مبطل من امتى 11 شهر 11 شهر يا ترى ال- ال- المنظر اللي انا شفته ده هل ممكن يسترد بسرعه ولا بتقعد فتره مؤقته ولا ظروفها ايه؟
ده سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا آه، طبعا آه، يعني برضو انا يعني ابشرك ان مجرد الانقطاع عن السجاير هيضيع اعراض كتيره جدا وازمات حاده ممكن تحصل في المدى القريب والبعيد لكن التخلص من الخطوره الحقيقه ممكن يستمر الى سنتين او ثلاثه يعني عشان ترجع زي الشخص الطبيعي مفيش اي خطوره من السجاير الجسم بيتخلص من النيكوتين ومن آه، عوا- عوادم السيجاره والمواد السامه اللي فيها بتقعد سنتين او ثلاثه فيعني عملية الهدم بتاخد وقت شوية يعني أصل حصل تراكم على مدار السنين أيضا التخلص من نفايات وعوادم السيجارة بياخد سنوات لكن على الأقل مثلا هتلاقي الضغط بتاعك هيتظبط بسرعة النبض ممكن يتظبط بسرعة في بعض حاجات ممكن تتظبط بسرعة لكن الحاجات اللي هي اترسبت مثلا في الرئتين ممكن تاخد وقت عما يتم التخلص عشان كده آه، بتلاقي المدخنين ممكن يقعد فترة طويلة جدا آه، بيكح كحة فظيعة يعني دايما تأثير السيجارة بالذات على الأمراض الصدرية بيبقى يعني مربك للإنسان وللعائلة يعني تلاقي دايما آه، المدخن كثيف التدخين السعال لا ينام من السعال الناس اللي قاعد بقى 20 30 سنة تدخن بقى تبص تلاقيه لا ينام من السعال بيعمل زي آه، التهاب شعبي مزمن وتقلص في الشعب الهوائية ده بياخد وقت شوية آه، أما احتمالات الشرايين التاجية بتتراجع كتير جدا بعد أول سنة أيضا احتمالات الإصابة بالأمراض والسرطانات بتتراجع بعد آه، أول سنة اتصال جديد
السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور علي صوتك شوية ازي حضرتك يا دكتور الحمد ربنا لله يبارك في عمر حضرتك بعد آه، يا مجهاد علي صوتك شوية يا مجهاد مجهاد اه يا دكتور علي صوتك شوية حضرتك ال- السيجاره الاكترونيه اللي بيعلنوا عنها دي ممكن تمنع السجاير فعلا اللي ايه السيجاره اللي بيعلنوا عنها آه، الإلكترونية اه ممكن تمنع السجاير فعلا اللي بيشرب يعني بص كل دي بدائل يعني آه، برضه وتحايل على السيجارة لكن هو لازم يكون في قرار وعزيمة وإصرار وينوي نية والذي ينوي نية ربنا آه، بيوصله لتحقيق الهدف بتاعه يعني لازم العزم والإصرار ويبدأ بالتدريج كده مثلا إذا كان بيتدخن 20 يقول في خلال أسبوعين هيبقوا 10 5 ثم يتوقف نهائيا في خلال الأسبوعين دول ما يروحش بقى القهوة اللي هي بتفكره بالسيجارة هو ما يقعدش مع صاحبه اللي بيفكره بالسيجارة وما يشيلش الولاعة الشيك اللي بتفكره بالسيجارة وما يقعدش بقى الطفاية تبقى قدامه يعني يحاول الحاجات اللي بتفكره بالسجاير آه، يبتعد عنها أيضا التسويف في السيجارة يعني نفسي كل واحد مدخن كل ما يكون عايز يولع سيجارة يقول طب أخرها كده 10 دقايق أخرها ربع ساعة أخرها نص ساعة دي بتعمل نوع برضو من الفطام يعني أنت لما بتبدأ يكون عندك رغبة في السيجارة وتأجلها بيبدأ الجسم إيه آه، يتخلص منها بالتدريج فلازم تعود نفسك تؤجل برضو السيجارة أجل ولا آه، يعني الحاجة الوحيدة اللي هي مش مطلوب فيها إن الواحد يبادر يعني الواحد يبادر في الصالحات والأعمال الصالحة لكن السيجارة يا ريت تبطل وتنوي آه، في الحال إن شاء الله أمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ايوه يا دكتور لو سمحت انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك آه، على والدتي عندها 58 سنه وعندها عضله القلب آه، ضعيفه وعندها سكر وضغط آه.
انا بس بتصل بحضرتك دلوقتي عشان استاذن حضرتك ممكن تجي لها في المعهد لان هي يعتبر ما بتنامش خالص واحنا وديناها لدكاتره كتير والله خلاص بكلميني بعد الحلقة ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله آه، بالنسبة تاني للسجاير احنا كنا بنتكلم على التدخين السلبي بلد محدودة الموارد لازم المدارس والجامعات والمستشفيات والمسارح يبقى ما فيهاش تدخين مناطق خالية من التدخين عايزين الأول مؤسسات خالية من التدخين نوادي خالية من التدخين مستشفيات يعني أنا حتى استغربت لما من سنة أو من سنتين جايين يقولوا معهد قلب بلا تدخين طبعا كلمة تقول يا معهد القلب الناس بدا اه معهد القلب للأسف الناس بتدخن فيه ويمكن أنا كتبت مرة الطبيب المدخن لا يقنع أحدا ودي كان نوع من النقد الذاتي للأطباء في ناس من الدكاترة الكبار زعلوا من الكلام ده الطبيب المدخن لا يقنع أحدا لأن هو لا يمكن هيقول لك على السجاير إذا كان هو نفسه مدخن فهو عشان كده من الأهمية بمكان إن هو يبدأ بنفسه فلازم يبقى هو القدوة يعني الطبيب اللي هيقول لك بطل السجاير لازم يكون هو مش مدخن لما تدخل المكتب بتاعه أو العيادة بتاعته وتشم ريحة السجاير أنت نفسك مش هتقتنع بيه لو قال لك بطل السجاير اتصال جديد عبد التواب
الو السلام عليكم عليكم السلام علي صوتك شوية يا عبد ازي حضرتك يا دكتور ازاي صحتك الله يكرمك حضرتك انا عندي الم في الج- في الجهه اليمين انت عندك كام سنة عندي 26 سنه 26 اه من امتى الوجع ده الألم- الألم ده من مستمر معايا من حوالي ثلاث أربع سنين ثلاث اربع سنين بيروح وبيجي ولا ايه اه بروح ويجي عملت رسم قلب عملت رسم قلب طلع.
عملت تحاليل طلع سلبي
آه، طلع سلبي اه طب عملت رسم قلب بالمجهود
عملت رسم قلب يعني 48 جنيه تقريبا بس مش عارف يعني لا رسم القلب العادي ولا رسم قلب على المشاية
اه اه عملت اللي هو بالمجهود اه المجهود اه طيب عملت موجات سطحية على القلب
عملت موجات سطحية على القلب اه كل الحاجات طلعت سلبية وكل حاجات طلعت سلبية انت عندك تاريخ عائلي بالنسبة للقلب المشكلة طلعت فينا دكتور كشفت فالمهم التحاليل ادتني قالت لي في التهابات على الرئة الرئة الرئة ممكن تعمل وجع في الصدر بس يعني وجع الرئة غير وجع القلب يعني بص الذبحة الصدرية التي نعتد بها واللي هي آه، دايما بيجي الناس وساعة ما يقولوا لي على طول باخده على طول على المستشفى يقول لك في آه.
سكاكين بتقطع في صدري السكاكين stabbing آه.
الوجع زي طعن السكينة هو ده الوجع المهم او حجر قاعد على صدري يعمل ايده كده بنسميها ال hand sign hand آه.
sign كده ايد حاجة ضغط على صدري انما اللي بيجي آه.
شاور صباعه ده بنسميها آه.
دي finger sign دي مش بتاعة القلب قوي يعني دايما وجع القلب hand sign يجي يعمل لي كده حاجة قاعد على صدري كتف الشمال بيتقل بحس بخنقة لو مشيت خطوتين احس ان في حاجة بتمزع في صدري في حاجة بتشرح في صدري في تقطيع زي تقطيع السكينة كتفي بيتقل ايدي بتنمل بعرق آه، وشي اللي حواليا بيقولوا وشي بقى باهت وبيصفر آه، نفسي بيتكرش نفسي بيتكرش فدي كلها أعراض الذبحة الصدرية الحقيقية اللي الواحد بعدها لازم يلجأ للطبيب آه، يعني هنستأنف الحديث عن السجاير وتأثيرها على القلب وعلاقة التدخين بالقلب وفرصة رمضان للتخلص من آه، التبغ ومشكلات التبغ ولكن بعد فاصل آه، قصير
أوسكار تيجي شو دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وامن وفعال ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن اي منتج عشبي لابد انه يخضع لابحاث علميه ودراسات مستفيضه خاصه في انقاص الوزن عشان نوصل لنتائج امنه 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس انقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الأنسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المراد في لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تيجي شو دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس وداعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال الترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب الترا سليم من انقى الاعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% الترا سليم اعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار الترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر الترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل الترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه الترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الأنسولين من البنكرياس الترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا الترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن الترا سليم طبيعي وآمن وفعال الترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن انه الترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي الترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة اوسكار العالمية اتصل نصلك اينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 او 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك
بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا وبسم الله نعود أعزائي وأحبائي متابعي نبض الحياة آه، موضوع حلقة النهاردة مهم جدا عن السجاير وتأثيرها على القلب والصحة بصفة عامة والتدخين الإيجابي والتدخين السلبي بيد الآخر والتدخين آه، بيد الطرف الثالث اللي هو الغائب عندما يدخل إنسان حجرة ويدخن ثم يغادرها تبقى آثار الاتباق أو التبغ أو التدخين عالقة بالستائر وبالملايات وبالمفروشات وبالكراسي والفتيهات وممكن ينتقل تأثيرها للشخص لذلك مهم جدا أن نصل إلى مؤسسات بلا تدخين وفنادق بلا تدخين ومدارس وجامعات ومستشفيات وأماكن عامة بلا تدخين يعني أنا بزعل جدا لما مثلا لو في حافلة أو أتوبيس عام وتلاقي واحد يدخن يقول لك أنا حر لا أنت مش حر أنت في مكان عام وتأثير السجاير قد يمتد إلى الجليس المجاور لك إما أن تحرق ثيابه وإما أن يجد منك ريحا خبيثة وزي ما قلت في قبل الفاصل إن أي ريح أشد خبثا من السيجارة اللي المكونات بتاعتها خطيرة جدا يعني 4000 مادة سامة زي ما احنا شايفين تميت القلب منها على الأقل 40 مادة مسرطنة ومواد مشعة ومواد بتستخدم كمطهرات للحمامات الأمونيا ومواد تؤدي إلى تصلب الشرايين التاجية وأزمات قلبية فكل يعني السيجارة ضرر وضرار ضرر يمتد إليك وضرار يمتد إلى جليسك أو مجاورك والتدخين بيد عمر لا بيدي يعني بيد الشخص الجليس ده خطير جدا لا يقل أهمية وخطورة عن التدخين بنفس يد الشخص المدخن الأغرب والأشد مرارة لما تكون الأم مثلا حامل وهي مدخنة أو زوجها مدخن وهي بالتبعية مدخنة تدخين سلبي هذا الجنين الذي لم يجني شيئا يجني عليه أبواه عندما يكون هناك أب وأم مدخنة ويبقى فيه جنين هذا الجنين قلبه يتأثر بالتدخين لقينا نسبة كبيرة جدا من الحالات اللي بتتولد لأب مدخن أو أم مدخنة بيجي لها ثقب بين الأذنين أو ثقب بين البطنين وكأن لسان حال هذا الوليد البريء يقول هذا ما جناه أبي علي كما قال أبو العلاء اتصال جديد السلام عليكم دكتور عليكم السلام كل سنة وحضرتك طيبة ازيك يا أبو حميد الحمد لله بخير والله يا دكتور موضوع حضرتك يعني في غايه الاهميه ربنا يبارك فيك وربنا سبحانه وتعالى ما حرمش شيء عبث كده ولكن سامحني استاذنك هتطرق لسؤال تاني كنت عايز اعرف اسباب ضعف عضله القلب لانه عامل مشاكل كبيره ممكن يعمل يرفع انزيمات الكبد ممكن يعمل ميه على الرئه ممكن يعمل ميه على القدم على- في ضعف مشاكل عضلة كتيرة على القلب
اشكرك جدا شكرا جزيلا
السؤال بتاع أحمد يعني سؤال مهم جدا وهيحتاج للإجابة عنه تفصيل وعلى فكرة التدخين ممكن ينتهي بضعف عضلة القلب يعني هو الواحد ممكن يبدأ مدخن وينتهي بمريض ضعف عضلة القلب وعضلة القلب زي ما أنا قلت قبل الفاصل دي أهم عضلة وأقوى عضلة في جسم الإنسان إنها العضلة الوحيدة التي تعمل بلا انقطاع يعني العضلات الهيكلية اللي هي مثلا بتاعة الإيد بتاعة الدراع بتاعة القدم بتاعة الساق دي كلها بتشتغل مثلا لو واحد بيتحرك بيمشي بيشيل حاجة بيتني حاجة لكن وهو مستلقي لا تعمل القلب سواء انت بتتحرك ما بتتحركش هو بيعمل لذلك المولى عز وجل وضع في عضلة القلب خاصية اسمها عدم التعب يعني العضلات اللي هي بتاعة الجهاز الهيكلي اللي متوصلة بالعمود الفقري اللي بتشتغل بتحرك العظام في المشي أو في الحركة أو في الانحناء أو في تناول الأشياء ورفعها كلها آه، فيها خاصية ال fatigue اللي هي التعب يعني الواحد لو حرك ايده زيادة شوية حتى اي رياضي لو جري زيادة عن وقت معين يقول لك خلاص انا تعبت لازم استريح شوية لازم يريح بتتجمع مادة ال lactic acid وهذه المادة تؤدي الى آه، للشعور بالارهاق والتعب اما عضلة القلب فلا تعب ولا ارهاق ولا اجهاد لا يمسها نصب ولا لغوب دي لا ت- ترهق ولا تتعب ولا يسمح لها بالراحة لانها لو تعبت ما ينفعش الخلية الحية لا تحتمل آه، تراجع الدم والسبلاي والمدد بالأكسجين والمواد الغذائية لثواني معدودة وإذا آه، امتد هذا التأثير بيحصل تلف في هذه الخلية الحية المهم آه، هبوط القلب طبعا آه، كما قال المصطفى وشرحه في حديثه المعجز الذي أعيده مرارا وتكرارا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لما بيحصل ضعف ووهن وترهل وتمدد في عضلة القلب ما بيضخش الدم فتبص تلاقي فيه احتقان في الرئة تلاقي فيه احتقان في الأمعاء تلاقي فيه جدار البطن الأسايتس الاستسقاء الكبد يتعب ويحصل فيه احتقان والإنزيمات تعلى آه، تورم تحت في الفخذ في الخصيتين عند الرجل في القدم في الساق آه، ما بيقدرش ينام على ظهره من المية اللي في صدره آه، ما بينامش بالليل من الأرق لأن ما فيش آه، دم كفاية أو في احتقان طالع للدماغ يصحى بالليل على نهجان يقول أنا لازم أربع خمس مخدات تحت دماغي وساعات انام قاعد ما اقدرش انام على ظهري ولازم يخلي رجليه تحت ده هبوط القلب لازم مدرات البول وكل الادويه فيه مجموعه من الادويه الحديثه لازم يكتبها دكتور متخصص ويراجع وظائف الكبد والكلى وبعض الحالات بتستفيد من عمل جهاز آه، كهربي مقوي لعضله القلب لكن مهم جدا لمريض هبوط القلب ان يتجنب المخللات والملح ويتجنب الاجهاد ويخلي الدكتور بيحط بيحط له البروتوكول بتاع المشي والمجهود مهم جدا وتظبيط كميه السوائل ومدرات البول وفي الحالات اللي هي المتفاقمه انا مش هنصحه بالصيام ده في رمضان ويمكن احنا ان شاء الله في الحلقات القادمه هنتكلم بقى على العبادات وامراض القلب والصيام ومين يصوم ومين ما يصومش اتصال
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام وفاء
ايوه بعد اذن حضرتك يا دكتور آه، انا عندي روماتيزم على القلب و... و... ولما بشيل حاجه تقيله بحس ان قلبي يدق كتير من امتى عندك بسرعة.
روماتيزم
بديله فتره من وانا صغيره وباخد فول البنسلين انت عندك كام سنه دلوقتي
25 وبتاخدي البنسلين لغايه دلوقتي
اه كل قد ايه اسبوعين ولا كل شهر تقريبا كل شهر لا النظام الحديث وانا قلتها قبل كده وبعيدها تاني عشان لو ما سمعتنيش الطريقه الحديثه بالنسبه للبنسلين طويل المفعول ودي احنا بنتبعها في مصر ان احنا من البلاد المتوطنه في الحمى الروماتيزميه وعندنا ما يعرف بالنمط المتحور يعني الميكروب عندنا والمرض خد شكل خاص بينا فاحنا لقينا احسن طريقه وانسب طريقه ان احنا بندي الحقنه دي كل اسبوعين طيب عملت موجات صوتيه على القلب
اه طلع في حاجه في الصمامات آه، قال لي في ارتجاع وقال لي يعني في المرحله الثانيه يعني متوسط في لغط اه على القلب وقال لي ما هو المرحلة اللغط التانية. وعندي والارتجاع ده معناه ان انت لازم تاخدي بعض ادويه بتقلل اللغط او الارتجاع وبتحسن كفاءه عضله القلب يعني الحقنه مش كفايه ولازم برضو تقللي الملح والمخللات لان برضو دي بتعمل بتزود ال- الارتجاع ومهمة جدا ومن أهم الحاجات اللي بقولها لك وبقولها للناس اللي عندها نفس المرض آه، لو هتروحي مثلا لدكتور أسنان أو آه، يا مثلا دكتور أمراض نساء يعمل لولب أو مثلا جراح هيعمل مثلا يخيط حاجة جرح قطعي سطحي في الجلد أو يفتح خراج لازم يكون مظلط المضادات الحيوية أمبريلا وبانتبيوتيك مظلة المضادات الحيوية دي مظلة واقية ان الميكروب ما يتحركش يروح للقلب وانا يمكن عملت حلقة كاملة وقلت سلامة القلب تبدأ من الاسنان يعني لما بتروح لدكتور الاسنان وانت مش واخده مضاد حيوي كفاية وعندك روماتيزم في القلب وعامل ارتجاع بسيط من الدرجة الثانيه هذا الارتجاع ممكن يزيد جدا ويصل لدرجة عالية لو الميكروب اتحرك وما كناش تحت المضادات الحيوية يبقى قبل ما تروح لأي حد لازم تاخدي مضادات حيوية بفترة كافية على الأقل 3 أيام قبل العملية وست أيام بعد العملية اتصال جديد عبده
السلام عليكم وعليكم السلام أهلا يا عبده ازيك يا دكتور زي الصح
ازيك حضرتك يا دكتور كله تمام انت عامل ايه بارك الله فيك يا دكتور على اسلوبك الراقي والله يا دكتور ربنا يخليك يا رب
آه، حضرتك آه، انا سامعك تقول بالنسبه للكي لاهل الضغط يعني الجماعه اللي عندهم الضغط الضغط فعايزك تفيدني عن الكي او الحجامه فهل يعني تفيد في الضغط او ايه الوضع؟
الكي او الحجامة لمريض الضغط ايوه يا دكتور ماشي هي الحجامة إذا اتعملت ممكن آه، تفيد آه، مريض الضغط يعني لأن هو بيعتبر آه، برضه محتاج اللي هو إحنا بنديه حاجات بتنزل فيني سكشن عملية الفصد أنا بعتبر إن في حجامة دوائية عن طريق مدرات البول أنا دايما أذكر الحديث الشريف الجميل الرائع المعبر الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال شفاء أمتي في ثلاث شرطة محجم رشفة عسل كية نار فشرطة المحجم تفيد جدا في هذه الحالات اللي فيها احتقان زيادة فيها ارتفاع في ضغط الدم هيفيد أما الكي فدي معلش أنا هاخدها منك بقى إحنا بقى عندنا طريقة للكي بالنسبة لمرضى ضغط الدم بنسميها renal denervation بنكوي الأعصاب اللي هي موجودة حول الشريان الكلوي لقينا ان الأعصاب بتاع الجهاز العصبي السمبثاوي sympathetic nervous system اللي موجودة حوالين شريان الكلى لو كويناها الضغط بيتحسن جدا في الحالات بيسموها resistant hypertension يعني مش اي مريض ضغط اخده اقول له تعالى اعمل لك الكي حالات الضغط المستعصيه على الادويه والحقيقه في زي ما قلت لحضراتكم يعني لائحه جديده بالتوصيات وفي ادويه كثيره جدا يعني احنا عندنا ترسانه هائله من إيه، م- مضادات الضغط او ادويه ضغط الدم موجوده في مصر يعني سواء الانواع الاصليه او البدائل بس هي محتاجه الدكتور ان هو بيقول لك individualized treatment يعني ايه بيفصل زي الترزي الدواء المناسب للمريض المناسب للضغط المناسب سؤال جديد
السلام عليكم اتفضل
السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام
بعد اذن حضرتك يا دكتور انا عندي طفل عنده ست سنين علي صوتك شويه عند... آه، عندي طفل سيادتك عنده ست سنين ست سنوات ضغط
اه عن... اه طفل ست سنين سيادتك وعملت له التحليل اللي هو بتاع الميكروب السبعي طلع عالي عنده 800 الميكروب السبحي طلع 800 انت عندك كام سنه هو عنده ست سنين يا سيد- الطفل الطفل الطفل ست سنين تمام تمام كده اه وسيادتك اخوه اللي هو اللي قبل منه كان عنده الميكروب السبحي كان طالع 200 يعني ده في تاريخ عائلي
وسيادتك والده برضه نفس القصه اه ده موجود في الاسره بقى
سيادتك ده هل هو مرض وراثي؟
اه في لا هو مش وراثي بس في بعض الاسر بيبقى عندها استعداد يعني هو لا يورث يعني مش لازم سيادتك بالنسبه لوالده وما بياخدش الحقن لا لازم ياخد الحقنه لازم 800 ده لازم ياخد الحقنه واخوه الصغير اللي هو اقل منه اللي هو عنده 8 سنين اللي اكبر منه بسنتين اه ده سيادتك راح لدكتور قلب آه، خد الحقن حوالي بتاع ست شهور واتظبط ومفيش حاجه و- والدكتور عمل له بتاع الايكو على القلب ما كانش فيه اي مشاكل والميكروب راح بقى سلبي وقال لي ما ياخدش الحقن اما بالنسبه لاخوه سيادتك الطفل اللي هو عنده ست سنين الميكروب طلع 800 والواد بيشكي برجليه وباللوز الدكتور آه.
قال لي ده دي حمى روماتيزميه يا حاج عبده لا دي حمى روماتيزميه لازم لازم الدكتور لازم سيادتك قال لي لازما بالنسبه لل- اه للوز- لازم ياخد البنسلين طويل المفعول وتعمل له فحص لا، على ده- القلب هيستمر لغايه سن 25 سنه على الاقل والتاني برضو اللي كان عنده نشاط عالي ده طالما في استعداد عائلي في بعض العائلات عندها استعداد للحمى الروماتيزميه طالما ظهر التحليل ايجابي وهو الطبيعي عندنا اقصى حاجه 200 انت بتقول 800 يعني ده اربع اضعاف الطبيعي فده معناه ان في نشاط روماتيزمي هذا النشاط الروماتيزمي لا قدر الله لو لم يتم السيطرة عليه ممكن ينتقل إلى القلب أو الكلى أو المفاصل ويعمل مشاكل كتيرة جدا فأنا أنصح ان انت لازم تديله الحقنة بانتظام شديد مرة كل اسبوعين بغض النظر عن التحليل هيطلع ايجابي او سلبي خلاص انا عرفت ان في اجسام مضادة عند هذا الطفل والطفل الاخر برضه للاجسام تراجعت فيه هذا لا يعني انها انتهت تماما ولازم تعمل فحص للقلب للطفلين اتصال جديد مدام ندى
الو السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور انا عندي الم في قلبي ودراعي الشمال انت عندك كام سنة يا مدام ندى 27 27 سنة امم طيب الوجع ده من امتى ده من بدري لأكتر من ست سبع سنين كده عملت اي فحوصات للقلب عملت كذا رسم قلب وما والدكتور قال لي مفيش حاجة اشعة تلفزيونية او موجات صوتية يعني لا رسم قلب عادي لا لازم موجات صوتية على القلب لان ممكن يكون عندك ارتخاء في الصمام النيترالي امم هو اللي وانا بيعمل لك دلوقتي الوجع ده بيجيني الألم ده لو بردت أو اتضايقت شو- شوية يعني يعني متعلق بالحالة النفسية انا لازم نعمل موجات صوتية بالنسبة لك امم وتعملي تحليل صورة دم كاملة لأن في بعض برضو السيدات في هذه المرحلة العمرية مم.
يكون في نقص في الهيموجلوبين شوية لأنيميا يعني امم وهذه الأنيميا ممكن تعمل أعراض زي أعراض الذبحة الصدرية وتعمل هبوط وتعمل نغزة في الصدر ووجع في الصدر ولخبطة في نبض القلب عشان كده أنا بهتم بيها جدا آه.
وهي منتشرة أكثر مما نتخيل يعني في مصر نسبة عالية جدا من الناس تلاقي يقول لك إيه، ده أنا وزني كويس جدا أقول له لا العبرة مش بالوزن يعني هو العب- العبرة بالكيف وليس بالكم مم.
ممكن يكون عدد كيلو جرامات كتير لكن آه، معظمها آه، آه، فيها نسبة دهنية عالية ونسبة الهيموجلوبين قليلة وبالذات الناس اللي وزنها زيادة وعندها سمنة البطن دي بتطلع خلايا آه، التهابية وبتبدأ تعمل آه، سكر من النوع الثاني وممكن تهاجم نخاع العظم وتقلل نشاط العظم ويحصل آه، الأنيميا اه فلازم تعملي تحليل صورة الدم الكاملة مم.
ولازم تعملي موجات صوتية على القلب عشان نطمن ان مفيش آه، تأثير مثلا بتاع ارتخاء في الصمام او يكون لا قدر الله في حمى روماتيزمية صامتة او ساكنة جات وسابت اثر آه، على القلب بدون آه، اعراض ات- اتصال جديد نعم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا دكتور أنا عندي 22 سنة وعندي ضعف دم فأروح لدكتور أي تخصص 22 سنة أي وعندك ايه ضعف دم ضعف دم مم. فأروح كلاب يعني.
لدكتور متخصص إيه الهيموجلوبين كام يعني
ما أعرفش يا دكتور أنا كنت عندي نغزات في القلب وضيق تنفس فرحت لدكتور قلب قال لي ده قلبك ما فيهوش أي حاجة وعمل لي رسم قلبي كان كويس آه.
فقال لي ده أنت عندك ضعف دم فأروح لدكتور أي متخصص دكتور يعني.
باطني اللي هو بتاع امراض الدم في تخصص اسمه hematology دكتور امراض الدم دكتور امراض بطن عامه وبيكون عامل تخصص في امراض الدم ده احسن واحد آه، يعالج آه، الانيميا او يحدد نوعها لان الانيميا مش نوع واحد النوع اللي هو المنتشر ده اللي هو بتاع آه، نقص الحديد ده سهل جدا اي واحد هيكتب له حديد اقراص حديد او ياكل مثلا تمر عسل اسود التفاح السبانخ صفار البيض آه، الكبده ده ممكن من السهولة التغلب عليه لكن الأنيميا في صورها المختلفة في بعض آه، الحالات بتبقى أنيميا لا قدر الله خبيثة لا قدر الله نتيجة آه، نشاط مثلا آه، خبيث أو ورم في نخاع العظم وأنواع خطيرة جدا دي بتحتاج آه، طبيب متخصص في آه، أمراض الدم hematology أو أم- أو طبيب متخصص في آه، طب ال- الأورام لكن تبدأي بطبيب متخصص في الطب الباطني وأمراض الدم حلقة النهاردة كانت آه، حلقة خاصة جدا عن التدخين وأنا بعتبرها حلقة مهمة جدا قبل رمضان عشان اللي هو ناوي ان هو السنة دي ان شاء الله يقلع عن التدخين يبدأ يأخذ القرار من الآن قرار بلا عودة ولا انتكاسة طيب نتلقى آخر اتصال آخر اتصال وبعد كده نختم الحلقة
السلام عليكم اتفضلي من فضلك يا دكتور آه، انا عايز اسال حضرتك عن والدتي عمرها 60 سنه هي مريضه ضغط وسكر والدتك ايوه وهي هي باستمرار يعني سكرها عاليه بتاخد انسولين وبتاخد آه، اقراص آه، اكينو 100 للضغط آه، اول ما ال- بتاخد حبايه الضغط بيحصل نهجان جامد قوي وخفقان سريع في القلب آه، وكان في احد الاطباء قال ان في ضعف في عضله القلب و- والاخر قال لا فمش كام في المية الموجات الصوتية مطلعة كام في المية ده بيتقاس ما لا ينفعش احنا ما بالكلام قلناش يا دكتور ده هو كان رسم قلب وهو لا لا لا ما اقدرش اقول كفاءة عضلة القلب متراجعة من رسم القلب بس في موجات صوتية بتحسب مقاسات البطين الايسر في الانقباض والانبساط وبتطلع نسبة مئوية والطبيعي من 40 ل 60 اقل من 40 اقل من 35 نبدا يبقى فيه هبوط وضعف عضله القلب غير كده ما اقدرش اقول ان في ضعف عضله القلب يبقى ده تشخيص كده بنسميه جزافي مش قائم على اساس علمي واحنا في عصر الطب القائم على الدليل والقرينه والبرهان ما ينفعش اي حد يقول اي حاجه بدون دليل او قرينه او برهان من تحليل او فحص بالموجات الصوتيه على القلب لا يحدد كفاءه عضله القلب وربنا يطمنا عليها ان شاء الله لكن هو طبعا الضغط والسكر ممكن يكونوا بيعملوا مشاكل في الشرايين التاجيه التي تؤدي في النهايه الى ضعف عضله القلب لكن لابد من إثبات ذلك الأول بعمل الفحوصات اللازمة أنا بقول حلقة النهاردة حلقة خاصة مهمة جدا قبل رمضان الموسم السنوي لإعادة بناء الجسم وإعادة تطهيره من السموم وأعتقد مهم جدا كما نتخلص من سموم النفس والروح من أمراض القلب المعنوية مثل الحسد والبغضاء والكره والشحناء والحقد وكل أمراض القلب المعنوية أيضا أن نتخلص من أمراض القلب العضوية والتخلص من أمراض القلب العضوية في جزء كبير جدا منه بالالتزام بتعليمات المولى عز وجل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأعتقد أن المدخن أو اللي هو معتمد على السيجارة ده إنسان بيلقي بنفسه إلى التهلكة ابدأ من الآن ارمي السيجارة بتاعتك وابدأ اسحبها تدريجيا لغاية أول رمضان ثم تخرج من رمضان بلا سيجارة بلا تدخين بقلب سليم عضويا ليس فيه تأثير للسجاير مفيش تزيئة في الصدر النفس مستريح مفيش وجع في القلب مفيش نهجان مفيش وجع في العضلات الطرفية نتيجة تقلص الشرايين الطرفية من السيجارة أنا أفتكر كان في أستاذ في أمراض الأوعية الدموية الطرفية كان لما يجي له حد مدخن وعنده مشكلة في شرايين الساق يقول له بص اختار حاجة تختار السيجارة أو رجلك اللي هتتقطع يعني شوف الكلام كان قاسي جدا لأنه لكنه مهم أنا أيضا أقول للمدخن أنت تنتحر انتحار بطيء فأنت اختر بين الحياة وبين الموت من خلال السيجارة إلى لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله مع حلقة جديدة ويتجدد نبض الحياة